الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يسر الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار أن تقدم لكم هذا الإصدار إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في جنته وموعدنا اليوم مع اللقاء الخامس عشر من سلسلة رحلة إلى الدار الآخرة فنسأل الله عز وجل أن يجعل خاتمة هذه الرحلة في جنته التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر حديثنا اليوم عن بداية علامات الساعة الكبرى انتهينا في اللقاء الماضي عن الحديث عن المهدي المنتظر عليه السلام ونبدأ الليلة إن شاء الله جل وعلا من خلال يعني الثلاث لقاءات أو أربع لقاءات مع علامات الساعة الكبرى ثم بعد ذلك ندخل في قيام الساعة وأرض المحشر وما يحدث يوم القيامة نسأل الله أن يبيض وجهنا يوم القيامة إن شاء الله علامات الساعة الكبرى عشرة كما أخبر بذلك الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم والحقيقة ترتيب العلامات ليس لها أي ترتيب محدد والدليل على ذلك أن حديث واحد مثلا عن سبيل المثال رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري وجاءت بروايتين وكل مرة جت بترتيب مختلف يعني تشوف الرواية ماشية ماشية ازاي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال ما تذاكرون كنا نذكر الساعة قال إنها لن تقوم حتى ترون عشر آيات قبلها فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم شوف الترتيب ده عامل ازاي نفس الرواية في صحيح مسلم أيضا عن نفس الصحابي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الساعة لا تكون حتى تكون عشر آيات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعرة عدن ترحل الناس وفي رواية والعاشرة نزول عيسى بن مريم فده حديث واحد وعند عند الإمام مسلم وعن صحابي واحد على رغم ذلك جاءت الرواية كل مرة بترتيب مختلف فده دليل على ان يعني النبي عليه السلام لم يحدد ترتيب معين لعلامات الساعة ولكن احنا سنتناول علامات الساعة بدءا من بداية ظهور الفتن التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أشراط الساعة الكبرى بالذات على وجه الخصوص يمكن تتميز عن علامات الساعة الصغرى بشيء معين إيه هي سرعة التتابع ورا بعض يعني عاملة زي إيه زي سبحة أو مذبحة أو عقد انفرط أول ما تقطع بيحصل إيه حبات على طول بتنزل ورا بعضها فهكذا تكون علامات الساعة الكبرى كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث رواه الطبراني في الأوسط بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعن كما تتتابع الخرز في النظام ولذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة يجي الدجال تبص بعدها على طول إيه نزول سيدنا عيسى بعد نزول سيدنا عيسى تلاقي يأجوج ومأجوج بعدها على طول تلاقي مثلا الدب الشم يعني كلها ورا بعضها إيه يعني تتتابع بشدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأول علامة سنقف معها اليوم إن شاء الله جل وعلا هي أكبر فتنة وجدت على وجه الأرض منذ أن خلق الله آدم عليه السلام وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ألا وهي فتنة المسيح الدجال نسأل الله أن ينجينا جميعا من الفتن فتنة المسيح الدجال وهي أعظم فتنة وجدت على وجه الأرض تعالوا نشوف الليلة دي من هو المسيح الدجال وأين يوجد ومتى سيخرج ومن أين سيخرج ومن سيتبعه وما حجم فتنته وكيف يموت كل هذا سنجيب عنه إن شاء الله جل وعلا في هذه الليلة المباركة من هو الدجال؟ هل الدجال كما قال بعض الناس هل هو جني أم إنسي؟ إنسي رجل من بني آدم لكن له خلقة عجيبة وله صفات تختلف تماما عن صفات كثير من البشر فهو رجل من بني آدم ولتعريف الناس به وتحذيرهم منه ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وحذر قومه وأنذر قومه من فتنة الدجال كما سيأتي الآن كما ستعرفون سبب تسمية المسيح الدجال بهذا الاسم إيه سببه؟ في شقين هنا المسيح والدجال سبب تسميته بالمسيح لأن له عينا ممسوحة وقيل لأنه يمسح الأرض كلها في أربعين يوما والراجح هو القول الأول لأن ثبت صح حديث صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدجال ممسوح العين إن الدجال ممسوح العين طيب وإيه سبب ولذلك سبحان الله شوف الفرق بقى بين المسيح الدجال وبين مسيح عيسى عليه السلام ده مسيح لأنه ممسوح العين أما المسيح عيسى بن مريم سمي بذلك لأنه كان يمسح على المرضى بيديه فيبرأ المريض بإذن الله جل وعلا فكذلك سمي إيه المسيح وقيل لأنه يسيح في الأرض عبادة لله جل وعلا طيب وسمي الدجال دجالا لماذا؟ قيل لأنه يغطي الحق بالباطل ويكذب على الناس ويدعي أنه إله مع الله جل وعلا ولذلك سمي دجالا طب إيه وصف الدجال؟ ما هو النبي عليه الصلاة والسلام وصف لنا الدجال عشان نعرفه وعشان نعرف كل صفات الدجال واضحة جلية عشان لو جه يبقى عارفينه من هذه الصفات نجملها الأول وبعدين نجيب الحديث الحديث التي تدل على هذه الصفات الأدلة على ذلك فمن هذه الصفات أنه شاب أحمر قصير أفحج أفحج عن رجليه مقوسة معوجة جعد الرأس شعر خشن أجل الجبهة واسع الجبهة عريض النحر ممسوح العين اليمنى العين اليمنى لا هي غرزة جوه ولا طالعة لبره ممسوحة خالص والعين الأخرى كأنها عنبة طافية وعينه اليسرى عليها ظفرة غليظة عليها حتة لحم كده متدلاه شوف المنظر الغريب للدجال سبحان الله ومكتوم بين عينيه كافر أو كافر بالترتيب كده ومن صفاته أنه عقيم لا يولد له أي ولد دي الصفات المجملة الصفات بقى المفصلة جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث عن ابن عمر أنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم نائم فذكر أنه رأى عيسى بن مريم عليه السلام ثم رأى الدجال فوصف الدجال فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو رجل جسيم ضخم جدا أحمر جعد الرأس أعور العين كأن عينه عنبة طافئة قالوا هذا الدجال أقرب الناس به شبها ابن قطن رجل من خزاعة ابن قطن ده مين؟ اللي هو ابن هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة بنت خويلد مات هذا الرجل في الجاهلية قبل أن يدرك الإسلام فهو أشبه الناس بالدجال أشبه الناس بالدجال وهيجي واحد تاني دلوقتي هنشوف برضه أنه شبيه جدا بالدجال وده كان سبب فتنة عظيمة جدا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الثاني في الصحيحين أيضا الحديث اللي فات أيضا في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال بين ظهراني الناس فقال إن الله تعالى ليس بأعور إن الله تعالى ليس بأعور وصدر الحتة دي بالذات لأن دي أكبر علامة يعني تميز ان ده يعني انسان يعني اذا كان هو بيدعي انه اله فعلى الاقل لو كان الها لدفع هذا العور عن نفسه وهذه الصفات السيئه دفعها عن نفسه ان الله تعالى ليس باعور الا وان المسيح الدجال اعور العين اليمنى كان عينه عنبه طافيه حديث ثاني عند ابي داود ايضا بسند صحيح بس بنقول صفات في عجاله كده فحديث ثاني عند ابي داود بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم ان المسيح الدجال رجل قصير أفحج رجليه زي ما قلنا مقوصة جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جحراء يعني عينه لا هي بارزة ولا هي إيه داخلة لجوه يعني فإن ألبس عليكم لو ما عرفتوش بقى تميزوه من الصفات دي كلها فاعلموا أن ربكم ليس بأعور حديث برضو عند أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما مسيح الضلالة فإنه أعور العين أجل الجبهة عريض النحر فيه دفء أو فيه دفأ يعني فيه انحناء ظهره مقوص دي صفة جديدة وثانية لإيه؟ للدجال آخر صفة دي كما عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدجال أعور العين اليسرى جفال الشعر يعني إيه؟ يعني كثير الشعر شعره غزير جدا طب تجمع الصفات دي كلها بقى بص بقى الصفات عاملة إزاي يبقى أول حاجة قصير شفت يعني لما تجمع صفات الدجال تجد منظر عجيب جدا وسبحان الله وعرفنا من ذلك ناس كتيرة جدا هتفتن بيه تخيل ربنا يعافينا ويعافيكم أول حاجة رجله ق... يعني هو قصير ورجليه معوجة وأعور ومطموس العين عين عورة والتانية مطموسة شوف المنظر ممسوحة والأخرى بارزة وعليها لحمة متدلية خشن الشعر وكثيف عايز الله زي الغوريلا كده ضخم يعني شعره كثيف جدا وخشن وضخم الجثة ضخم جدا وبعدين وجسمه منحني تجيب الصفات دي كلها ورغم ذلك ناس كتير هتفتن بيها وعلى وجه الخصوص النساء سبحان الله لما تقرا صفات بتقول سبحان الله بالشكل ده والنساء تفتن به امال لو كان زي القمر زي الاخ اللي قاعد قدامنا ده يعني كان يعملوا ايه يعني فسبحان الله فيعني كل الصفات رغم ذلك يعني ناس كتير يعني هتفتن فيه هتفتن فيه نسال الله العفو والعافيه كل الصفات التي ذكرناها عن المسيح الدجال صفات نقص ولا كمال صفات نقص دي نقطه النقطه الثانيه نعلم جميعا ان الله عز وجل لا يرى في الدنيا صح لا ده اجماع اهل العلم يعني الله عز وجل لن انكم كما كما قال صلى الله عليه وسلم من حديث رواه مسلم قال تعلموا انه لن يرى احد منكم ربه حتى يموت فلا يمكن حد يشوف ربنا سبحانه وتعالى الا بعد ايه؟ الا بعد الموت فاذا كان الدجال بيقول انا ربكم واحنا شايفينه مثلا يعني النجوم ما يكونوا موجودين في هذا الوقت هيكونوا شايفينه يبقى اذا هذا ليس اله لان لا يمكن يكون ايه؟ بيتشاف دي نقطه النقطه الثانيه انه لا يستطيع ان يدفع عن نفسه كل صفات النقص لو كان اله كان يشيل العور اللي هو فيه يشيل الجلده اللي على عينه الثانيه يطول شويه بدل ما قصير شعره يبقى ناعم ومسبسب كده آه يبقى شكله جميل انما كل الصفات دي ما قدرش يدفع عن نفسه فده اكبر دليل على ان ايه على انه عبد عاجز لا يستطيع ان يكون ايه يعني الها باي حال من الاحوال ولذا قال الامام ابن العربي رحمه الله وفي اختلاف صفات الدجال بما ذكر من النقص بيان انه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان وانه محكوم عليه في نفسه ده هو اصلا مربوط يعني انسان ما يستطيع ان هو حتى يدفع نفسه ايه هذا الضر فكيف يكون الها ففتنه الدجال حينما نتكلم بقى عن بدايتها هي باختصار اكبر فتنه وجدت على وجه الارض لا يوجد اي فتنه على وجه الارض اعظم من فتنه الدجال ولذا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم ما بين خلق ادم الى قيام الساعه خلق اكبر من الدجال وفي روايه امر اكبر من الدجال شوف من ايه من يوم خلق ادم عليه السلام لقيام الساعه لا توجد فتنه اكبر من فتنه الدجال الحقيقه لو قرات في فتنه الدجال تجد العجب العجاب تحس ان احنا فعلا لم نقف على حقيقه فتنه الدجال الا ان شاء الله بعد ليلات تعرف بقى قد ايه فتنته عظيمه جدا تعالوا نشوف صور من فتنه الدجال بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم الدجال زي ما قلنا هيدعي انه اله من دون الله وربك عز وجل من باب الفتن سيعطيه من الامكانيات ما يستطيع به ان يفتن عددا كبيرا من البشر. ايه الامكانيات اللي هتكون مع الدجال؟ ما هي دي سبب الفتنه. ما هو لو جه من غير من غير الفتن اللي معاه ديت لا يمكن حد يبص له ويقتنع ان ده اله. لا يمكن، لكن ايه سبب الفتنه دي؟ انه معاه امكانيات عجيبه جدا والله عز وجل يسخر له كل شيء في الكون ده عشان ايه؟ عشان يكون سبب للفتنه فلا يثبت الا المؤمنون الصادقون ربنا يجعلنا منهم يا رب. اول فتنه من فتن الدجال الجنه والنار اللي معاه. معاه ايه شيء كانه جنه وشيء ثاني كانه ايه كانه نار هيخدع بيه ناس كتيره جدا الجنه بتاعته دي هي في حقيقتها هي النار والنار اللي معاه هي في حقيقتها ايضا هي الجنه ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم قال عن الدجال معه جنه ونار فناره جنه وجنته نار وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم قال ان معه ماء ونارا فناره ماء بارد وماؤه نار زاد في روايه مسلم فلا تهلكوا فلا تعليق عن ايه؟ يعني اوعوا تنخدعوا في المنظر ده وتقوموا رامين نفسكم فين؟ في الجنة بتاعته لأن جنته ايه؟ هي نار وناره جنة كما أخبر بذلك صلى الله عليه وسلم. طب كيف ننجو من هذه الفتنة الأولية دي؟ دي أول فتنة. يعني بقول لك يعني مش هنسرد بعض الفتن ونذكر ايه؟ علاجها وفي الآخر خالص نذكر كيف ننجو نجاة عامة من فتنة الدجال، لكن الفتنة الأولانية دي لأنها فتنة عظيمة جدا وهيفتن بها ناس كتير جدا لما تشوف قدامك جنة بيقول لك خش الجنة، من يرفض أن يدخل الجنة؟ محدش يرفض، لما يقول لك دي النار اوعى تخش فأنت ايه؟ تمتنع، طب كيف ننجو من هذه الفتنة أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم وإن من فتنته أن معه جنة ونارا فناره جنة وجنته نار فمن ابتلي بناره لو لقى قدامه نار بقى والدجال بيقول له خش يعمل إيه قال صلى الله عليه وسلم فليستغف بالله وليقرأ فواتح الكهف أول عشر آيات من سورة إيه من سورة الكهف دي أول حاجة طيب برضه في رواية ثانية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم لا انا اعلم خد بالك من الحديث ده سبحان الله عجيب يعني النبي عليه الصلاه ايه؟ لا انا اعلم بما مع الدجال من الدجال يعني النبي عليه الصلاه ايه؟ انا اعرف بقى الفتن اللي موجوده مع الدجال من الدجال نفسه هو ما يعرفش ان معاه اكتر مننا صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم معه نهران يجريان احدهما راي العين ماء ابيض والاخر راي العين نار تاجج فاما ادركن احد يعني لو حد فيكم ادركته هذه الفتنه قال فليأتي الذي يراه نارا وليغمض شوف الحتة اللي فيه اللي بيقول لك دي نار غمض عينيك وبعدين ثم ليطأطئ رأسه فيشرب منه فإنه ماء بارد يبقى دي رقم اثنين رقم ثلاثة في صحيح مسلم أيضا قال صلى الله عليه وسلم إن الدجال يخرج وإن معه ماء ونارا فأما الذي يراه الناس ماء فنار تحرق وأما الذي يراه الناس نارا فماء بارد عذب فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه نارا فإنه ماء عذب طيب نجمع بين الروايات الجمع بين الروايات كيف ننجو من هذه الفتنة الأولية اللي هي فتنة وجود جنة ووجود نار يعني ظاهرة للناس نجمع بها إن احنا نعمل إيه أول حاجة نستغيث ونستعين بالله ثاني حاجة نقرأ فواتح الكهف ثالث حاجة تغمض عينيك بس اوعى تحول وتخش في اللي جنبها يعني إيه غمض وخش قدام على طول يعني ربنا يحفظك تمام وتغمض عينيك وبعدين وتطأطئ رأسك وتشرب وتلقي بنفسك في التي تراها نارا فإنها جنة إن شاء الله جل وعلا تاني حاجة تاني حاجة يملكها الدجال كل ده بإذن الله وتقدير الله يعني هذا الدجال ما هو إلا عبد يعني ما يملك أي شيء من الأمر إنما كل هذا يعني ربنا سبحانه وتعالى أعطاه كل الإمكانات دي من باب الفتنة للبشر حتى إيه يظهر إيه الخبيث من الطيب ربنا يجعلنا من المؤمنين الموحدين يا رب العالمين تاني حاجة سرعة انتقاله بين البلدان سرعته زي سرعة الريح يعني ولذلك هو سيدخل كل بلدان العالم فيما عدا مكة والمدينة فقط بل وحرم عليه أربع مساجد أيضا غير مكة والمدينة هقول لك عليها دلوقتي حالا يعني غير المسجد الحرام وغير المسجد النبوي تمام في مسجدين كمان هيحرموا عليه ان هو يدخلهم وجت في روايه صحيحه ان شاء الله جل وعلا يبقى من ضمن الفتن بتاعته الفتنه الثانيه سرعه انتقاله بين ايه بين البلدان كما جاء في روايه مسلم ان الصحابه قالوا يا رسول الله وما اسراعه في الارض خد بالك هتلاقي الصحابه عمالين بيسالوه عن كل حاجه عن الدجال ليه اول ما لهم دي اكبر فتنه على وجه الارض الى قيام الساعه هم خايفين بقى مع انهم لن يدركوا هذا الزمان لكن دي عامله زي ايه فاكر حديث سيدنا حذيفه بن اليمان والحديث رواه البخاري لما سال النبي عليه السلام آه لقد كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الى اخر الحديث في الاخر خالص قال له ايه؟ قال له دعاه على ابواب جهنم قال فبما تامرني يا رسول الله؟ قال يعني ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم قال فان لم اجد لهم جماعه ولا اماما قال ايه؟ فاعتزل تلك الفرق ولو ان تعض ايه؟ على اصل الشجره حتى يدركك الموت وانت على ذلك. سيدنا حذيفه بيسال عن الاخره دي ليه مع انه لن يدرك هذا الزمان؟ بيسال عشان المسلمين اللي جايين من بعد كده يستفيدوا من هذا العلم فيحذروا من باب حب الخير الايه؟ لاخوانه. برضه الصحابه هنا بيسالوا رغم ان هم رغم ان هم عارفين ان هم لن يدركوا زمن الدجال رضي الله عنهم جميعا. فقال يا رسول الله وما اسرعه في الارض؟ قد ايه سرعته في الارض؟ قال كالغيث استدبرته الريح. ولذلك زي ما قلنا هيدخل كل بلد ما عدا ايه؟ ما عدا مكه والمدينه. ثالث فتنه معاه استجابه السماء والارض لامر الدجال باذن الله. يؤمر السماء تمطر، يؤمر الارض تنبت، يعني حاجه فتنه عظيمه. فيأمر السماء أن تمطر ويأمر الأرض فتنبت ويدعو الماشية أعزكم الله فتتبع وتمشي وراه ويأمر الخرائب أن تخرج كنوزها المدفونة فتخرج لك أن تتخيل هذا إيه الدليل على كده؟ طبعا لا نذكر كلمة أي كلمة في هذا الموضوع إلا بدليل بفضل الله عز وجل حديث رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم فيأتي يعني الدجال فيأتي على القوم فيدعوهم فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء فتمطر هيروح لقوم يقول لهم ها تؤمنوا بي انا اله ايوه انت اله طيب يعمل ايه يوم يكرمهم بقى فيامر السماء فتمطر والارض فتنبت فتروح عليهم سارحتهم الماشيه بتاعتهم تسرح وترجع تاني اطول ما كانت ذرا واسبغه دروعا وامدها خواصر ما شاء الله الماشيه تيجي سمينه بعد ما كانت ايه مش لاقيه وما شاء الله الخواصر والدروع بتاعتها مليانه يعني سبحان الله كل ده بايه بسبب فتنه الدجال يجي بقى الناس تانيين فيدعوهم الى عبادته فيأبوا يرفضوا يحصل ايه يوم يعمل ايه معاهم ايه العكس فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من أموالهم ويمر بالخربة أرض خرابة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل كيعاسيب النحل يعني إيه؟ كجماعات النحل وفي رواية وفي تفسير آخر كذكور النحل وخاصة الذكور لأن الذكور هي اللي بتطلع الأول وبعدها إيه الإناث شوف الأدب عند النحل ربنا يبارك فيهم فسبحان الله يعني حتى عند اللحن الراجل راجل برضه فسبحان الله ف... فكعسيب النحل تلاقي الكنوز طالعه وراك يعني كده افواجا طالعه تجري وراك كنوز كل ذلك بامر الله طبعا سبحانه وتعالى لكن شوف سبحان الله شوف النبي عليه السلام بيعلم الصحابه بقى والامه درس عظيم جدا في العقيده مش الدجال هو بقى معاه كنوز الارض وكنوز السماء وال... والخبز والماء والجنه والنار بتاعته والكلام ده كله فواحد من الصحابه والحديث رواه مسلم اللي هو المغيره بن شعبه فقال ما سأل أحد النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال أكثر مما سألته أنا أكثر واحد بقى قعدت أسأل النبي عليه السلام على إيه على الدجال فقال له وما سؤالك قلت إنهم يقولون ده بيقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إنهم يقولون أن معه إيه جبال من خبز ولحم ونهر من ماء يعني يعني كل حاجة معاه بقى خبز ولحمة ومية يعني خلاص بقى كده إيه ده كده ما حدش هياكل ولا يعيش قال هو أهون على الله من ذلك اوعى تفتكر ان رغم كل الفتن اللي معاه دي ان ممكن يتحكم في مؤمن لا يمكن هو اهون على الله من ذلك ده درس كبير جدا في العقيده واعلم ان ما اصابك لم يكن لاخطئك وان ما اخطاك لم يكن يصيبك واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ان ينفعوك بشيء فلن ينفعك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على ان يضروك فلن يضروك الا بشيء ايه قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف رغم كل ما يملكه الدجال الا انه لن يسلط على مؤمن باذن الله هتشوفوا دلوقتي قد ايه آه، ان فتنته رغم انها ضخمه جدا واكبر فتنه الا ان المؤمن الواثق في موعود ربه عمره ما يفتن ابدا بفتنه الدجال رابع حاجه الدجال هيستعين بالشياطين حديث رواه ابن ماجه والحاكم ايضا بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم وان من فتنته يعني الدجال ان يقول للاعرابي ايش معنى الاعرابي ان الاعراب يعني الغالب عليهم الجهل لا يعلمون شيئا يقول للاعرابي ارايت ان بعثت لك اباك وامك اتشهد اني ربك ايه رايك امك وابوك ماتوا انا دلوقتي حالا هطلعهم لك من تربتهم ت- تؤمن ان انا رب انا طبعا شوف الاعرابي والسذاجه والطريقه بتاعته فقال اجل فيتمثل له شيطانان في صوره ابيه وامه الدجال يطلع ايه اثنين شياطين واحد شكل ام الاعرابي ده والثاني شكل ابوه فيقول له ايه يقوم- هما الاثنين يطلعوا في وقت واحد يا بني اتبعه فانه ربك لما وقفت مع الحديث ده النهارده حقيقة افتكرت حاجه مهمه قوي ايه هي النهارده شوف الدجال هيخلي اثنين شياطين هيتمثلوا في في شكل ايه الاب والام ويقولوا له اتبعهم يعني ايه يعني اكفر بالله سبحانه وتعالى طيب في اباء كتير النهارده امهات ولا اشبه هذا عياذا بالله ما اقصدش عنهم شياطين يعني بيعملوا نفس الفعل صح ولا لا؟ ابنهم يلتزم ليه يا ابني كده؟ ايه اللي خليك تعمل؟ لا لازم تحلق الحته ويوم الاب يقسم عليه والله لو ما حلقتها لطلق امك طب بالله عليكم ما بيحصل طب والله تقريبا كل درس او كل درسين بسمع الكلام ده لو ما حلقتهاش هطلع ويحلف برضه على بنته يعني لسه النهارده يعني شكوى في التليفون ان بعض الاخوات ربنا يحفظهم يا رب المنتقبات اهاليهم اجبروهم النهارده على خلع النقاب شوف ده تخيل طب ما ايه الفرق بين الفعل ده والفعل ده مش واحد أنا احنا بنقول للاباء والامهات ربنا يحفظكم اتقوا الله في اولادكم ده انتوا تحمدوا ربنا ان انتوا بغير كسب منكم وبغير سعي وبغير كد وبغير تعب اولادكم ربنا هداهم ده في غيركم يتمنى انه يدفع مليار جنيه وابنه يهتدي ده انا اعرف ناس يعني ما شاء الله يعني حاجه يعني في غايه الثراء يقول والله انا مستعد اضحي بكل كنوزي كل فلوسي بس ربنا يهدي لي ابني ليه ابنه حاجه تانية خالص بيشرب خمر وبيشم ويمشي مع مش عارف ايه ويعمل وبلاوي يتمنى يهتدي ما يتمنى يتمنى فانت ربنا ييسر لك ابنك اهتدى بغير كد ولا تعب منك وبنتك اهتدت بغير كد ولا تحمد ربنا مش تحاربهم ربنا يبارك فيهم يا جماعه الفتنه الخمسه التي يملكها الدجال باسم باذن الله عز وجل ان هو يجي يقتل شاب يجيب شاب ويقتله وبعدين يحييه مره ثانيه باذن الله برضه شوف الفتنه عامله ازاي تخيل انت لما يجي الدجال قدامك ويجيب لك شاب قدام عينيك ويقتله ويقسمه نصين وبعد ما يقسمه نصين يقول له ايه التئم يلا قوم فيقوم مره ثانيه طبعا فتنه عظيمه جدا لا يفتن بها الا ضعاف القلوب ولذا قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم آه، عن ابي سعيد الخدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال ياتي يعني الدجال وهو محرم عليه ان يدخل نقاب المدينه فينتهي الى بعض السباخ التي تلي المدينه اماكن بره المدينه كده او جنب المدينه فيخرج اليه يومئذ رجل هو خير الناس وفي رواية أو من خير الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله حديثا صلى الله عليه وسلم فيقول الدجال لمن حوله بقى أرأيتم إن قتلت هذا أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر تشكوا أن أنا لا قالوا لا قال فيقتله ثم يحييه فيقول هذا الشاب حين يحييه الدجال والله ما كنت فيك قط أشد بصيرة مني الآن فيريد الدجال أن يقتله بعد ذلك فلا يسلط عليه تفاصيل الرواية دي جت في رواية ثانية أيضا في صحيح مسلم وضحت بقى تفاصيل الموضوع ده حصل إزاي قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين الراجل ده هيخرج من المدينة ده امتى الكلام ده لما الدجال يظهر امره ويحاول ان هو يخش المدينة فتمنعه الملائكة من دخول المدينة فيخرج اليه رجل من المؤمنين ويحصل الموقف اللي بحكي لك ده يعني بحكي لك موقف مقدم شوية فيخرج اليه رجل من المؤمنين فتلقاه المسالح المسالح اللي هم ايه اللي هو ال- الحرس بتوع الدجال البودي جارد بتوعه يعني فيقولون له اين تعمد أنت رايح فين فيقول اعمد الى هذا الرجل الذي خرج اللي هو مين اللي هو الدجال فيقولون لهم ايه ده اول ما تؤمن بربنا انت بتقول الراجل ده كده يعني حاف كده اول ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء يعني انتوا فاكرين إن ده رب لا ربنا لا يخفى عنا اوصافه دي اوصاف مش اوصاف ربنا فيقولون اقتلوه لا يلا بقى نقتله فواحد منهم يقول ايه اما علمتم ان ربنا قد منعنا او نهانا عن ان نقتل احدا اللي هو مين اللي هو الدجال فياخدوه يودوه مين للدجال أول ما يخش الدجال ويشوف ويشوف هذا المؤمن يقول آه، هذا المؤمن يا أيها الناس هذا الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأمر الدجال به فيشبح شوف اللفظ يتقطع حتت فيمسكوه يفضلوا يضربوه على ظهره وبطنه ضربا مؤلما ثم يقول له الدجال أو ما تؤمن به فيقول لا بل أنت المسيح الكذاب فيؤمر بهذا الرجل فينشر بالمنشار نصفين من مفرق رأسه إلى أخمص قدميه شوف المنظر فيتشق نصين وايه النص ده يقع كده والنص ده يقع كده ثم يمشي الدجال بين النصين ثم يقول له قم فيقوم فتنه كبيره ولا مش فتنه؟ فتنه عظيمه جدا من يتحمل هذه الفتنه؟ سبحان الله فيقوم هذا الشاب فيستوي قائما فيقول له الدجال او ما تؤمن به فيقول والله ما ازددت فيك الا بصيرا ده انا دلوقتي شايفك اوضح من الاول كمان ما ازددت فيك الا بصيرا ثم يقول يا ايها الناس انه لا يفعل بعدي باحد من الناس ما تخافوش ده انا الوحيد اللي هيتعمل فيا كده وبعد كده لن يسلط الدجال على اي احد من البشر الناس برضو مش مصدقين فياخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته الى ترقوته نحاسا الدجال عايز يعمل ايه يذبح هذا الشاب هيجي يذبحه المنطقه دي كلها تتحول الى نحاس نحاس صفر يجي يذبح مش عارف يذبح فلا يسلط على هذا الشاب فثم بعد ذلك ياخذه الدجال ويلقيه في النار بتاعه الدجال اللي هي اللي هي الجنه ربنا يرزقنا الجنه يا رب فيقول صلى الله عليه وسلم فهذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين يا الله اللهم ارزقنا الشهاده يا رب العالمين فهذا اعظم الناس شهاده عند رب العالمين سبحانه وتعالى فشوفوا قد ايه فتنته عظيمه جدا فتنه يعني عجيبه اعجب من الخيال ولذلك زي ما قلت لك في اول الدرس ما من نبي من الانبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا الا وقد انذر قومه ايه فتنه الدجال لان الفتنه شديده جدا فلازم كل نبي ايه يحذر قومه قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري قال عن عبد الله بن عمر قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فاثنى على الله بما هو اهله ثم ذكر الدجال فقال اني لانذركموه وما من نبي إلا أنذره قومه ولكني سأقول لكم فيه قولا لم يقله نبي لقومه اللي هو إيه؟ إنه أعور وإن الله ليس بأعور يبقى كل الأنبياء ذكروا صفات الأنب... صفات الدجال لقومهم وحذروهم من كل الصفات إلا صفة واحدة التي أخبر عنها الحبيب صلى الله عليه وسلم إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور حديث أيضا في الصحيحين عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث نبي إلا أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإن بين عينيه مكتوب كافر مكتوب إيه؟ كافر هتشوف دلوقتي من ضمن الصفات العجيبة إن هو مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب ده المؤمن بس اللي يقرأ يعني لو واحد واخد شهادة دكتوراه مش دكتوراه واحدة سبعة دكتوراه لكنه لم يحمل في قلبه أي إيمان لو لقى الدجال لم يرى هذه الكلمة مش هيشوفها ولا يعرف يقراها حتى لو اتوجدت وشافها مش هيعرف يقراها مع انه راجل واخد دكتوراه طب لو راجل اصلا امي لا يحسن الكتابة ولا القراءة لكنه يحمل ايمانا في قلبه لو شافها هيقراها لان النبي عليه كده يقراها كل مؤمن كاتب وغير كاتب فدي نعمه من نعم ربنا سبحانه وتعالى على المؤمنين طيب نسال سؤال الدجال دلوقتي موجود ولا مش موجود موجود يا جماعه ها موجود موجود فين حد عارف سيبك بقى من الخرافات اللي احنا بنسمعها في الكتب في بعض الناس متخصصين في الموضوع ده يعني في بعض الكتاب ما يعرفش يكتب حاجه في الدين دي خالص غير مثلث برمودا والدجال ومش عارف مين والسفن اللي بتختفي والطيارات اللي بتقع كل دي خرافات كل دي ايه خرافات ويقول لك لا ده حقيقه والله ده السفينه بتيجي عند الحته دي بالذات وتختفي تروح فين يعني يقول لك ما اعرفش يقول لك اصل ابليس قاعد في الحته دي وبعدين في ال في, ال في الناصيه اللي جنبه على طول الدجال قبل البنزين على طول فهي بقى السفينه داخله تمون بقى واخد بالك وهي داخله تلاقي ايه الدجال يمين وابليس شمال يقوم عامل ايه نازل تحت على لازم يخلص بقى سبحان الله وتسمع حاجات اعجب من الخيال يعني في كتب ما انزل الله بها من سلطان احنا بنقول التحقيق العلمي ان هذه المساله كلها خرافات لكن اين الدجال حقيقه فعلا جاء حديث في صحيح مسلم ان تميم الداري صحابي النبي صلى الله عليه وسلم وسبحان الله هو اسلم بعد الموضوع ده على طول راح في جزيره وشاف الدجال هنشوف هنقول دلوقتي الحديث تمام وشاف الدجال لما شاف الدجال رجع فاسلم بين يدي النبي عليه واخبره بخبر الدجال فكان كما اخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم اصحابه رضي الله عنهم وارضاهم حديث صحيح مسلم عن فاطمه بنت قيس انها سمعت منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي يقول الصلاه جامعه الصلاه جامعه وكان الامر ده ما بيحصلش الا لما يكون في حاجه ايه مهمه جدا فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت فاطمة بنت بنت قيس رضي الله عنها فخرجت إلى المسجد فصليت مع رسول الله فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم الرجال هم وبعدهم على طول النساء هي كانت في أول صف في النساء عشان تسمع النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليلزم كل إنسان مصلاه ثم قال أتدرون لما جمعتكم تعرفين أنا جمعتكم ليه والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة ولكني جمعتكم لأن تميما الداري رضي الله عنه كان رجلا نصرانيا فجاء فبايع وأسلم وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن مسيح الدجال حدثني ده مين بيقول ده النبي عليه السلام حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجزام اسم قبائل فلعب بهم الموج شهرا كاملا في البحر ثم أرفأوا إلى جزيرة أرفأوا يعني إيه التجأوا إلى جزيرة نزلوا الجزيرة دي في البحر حتى مغرب الشمس فجلسوا في أقرب السفينة أقرب السفينة اللي هي القوارب الصغيرة اللي بتبقى إيه حوالين السفينة تمام فدخلوا الجزيرة فلقيتهم دابة أهلب كثير الشعر أهلب يعني إيه شعرها كتير جدا جدا لا يدرى أو لا يدرون ما قبوله من دبوره يعني الدابة من كتر الشعر ما مغطي جسمها هم مش عارفين هي جاية ولا ماشية ليه مش باين أي ملامح ليها خالص كل الشعر متدلي من فوق لتحت كده مغطي كل جسمها فقالوا ويلك ما أنت أنت مين فقالت أنا الجساسة قال بعض أهل العلم إنها الدابة التي تنزل في آخر الزمان لكن لا دليل على ذلك والله أعلم قالوا وما الجساسة قالت أيها القوم انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير أو في الدير في رجل في الدير هنا مشتاق جدا ان هو يقابلكم ويكلمكم تعالوا فمشوا وراهم خايفين ظنوا انها ايه شيطان فلما وصلوا هناك قالوا حتى دخلنا الدير فاذا فيه اعظم انسان رايناه قط خلقا حته ايه النبي عليه الصلاه والسلام ضخم الجثه ضخم جدا فقالوا مجموعه يداه الى عنقه ما بين ركبتيه الى كعبيه متسلسل بايه بسلاسل محاديد جوه ايه جوه الدير ده فقال فقلنا ويلك ما انت فقال قد قدرتم على خبري ما انتوا شفتوني وهم خلاص يعني انا بقى اللي عايز اعرف خبركم انتوا اخباركم ايه قالوا لي ده احنا وقعنا حصل كذا والسفينه كانت هتغرق فاحنا جينا الجزيره ديت وقابلتنا الجساسه قالت لنا في واحد مشتاق انه يكلمكم انت بقى مين فقال اراد ان هو يسالهم بلاوي قال لهم المسيح الدجال قال اخبروني عن نخل بيسان بيسان دي بلده في احدى مدن فلسطين نسال الله ان يطهرها من دنس اليهود فقلنا عن أي شأنها تستخبر أنت بتسأل عن بيسان تسأل عن إيه قال أسأل عن نخلها لسه النخل موجود قال له آه موجود ومثمر قال أما إنه سيوشك ألا يثمر أبدا هيجي عليه وقت لا يثمر أبدا ثم سألهم عن بحيرة الطبرية فقلنا عن أي شأنها تستخبر قال هل فيها ماء قلنا ماء كثير فقال أما إن ماءها سيجف كله ثم سألهم عن عين زغر برضو بلدة في فلسطين فقالوا عن أي شأنها تستخبر قال هل في العين ماء قالوا أجل وأهلها يزرعون بماء العين فقال أما إن ماءها أيضا سيجف ثم سألهم عن نبي الأميين صلى الله عليه وسلم ما فعل فقالوا قد خرج من مكة ونزل يثرب المدينة يعني فقال أقاتله العرب حد قاتله قالوا لا أيوة قال فما فعل قالوا نصره الله عز وجل عليهم وأظهره على من يليه من العرب وأطاعوه فقال لهم المسيح الدجال قد كان ذلك ده حصل قالوا له نعم قال أما إن ذاك خير لهم أن يطيعوه ده مين بيقول الكلام ده مسيح الدجال بيقول خير لهم أن يطيعوا من ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يعني المسيح الدجال يعلم قدر النبي وفي ناس من الأمة الآن لا تعلم قدر النبي لك أن تتخيل المأساة اللي احنا فيها ثم قال لهم لما سألوا بعد ذلك قالوا ومن أنت بقى فقال إني أنا المسيح يعني الدجال وإني أوشك أن يؤذن لي في الخروج فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة اللي هي المدينة فهما محرمتان علي كلتاهما كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلني ملك بيده السيف صلتا يعني مسلولا يصدني عنها كلما أحاول أخش مكة ولا المدينة ألاقي ملك واقف لي بالسيف مسلول أول ما أجي أخش يوم إيه يضربني بالسيف وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما حدث بحديث تميم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بخاصرته أو بمخصرته في المنبر وقال هذه طيبة هذه طيبة هذه طيبة عن المدينة هذه إيه هذه طيبة يعني المدينة ألا هل كنت حدثتكم ذلك يعني مش أنا قلت لكم نفس الكلام اللي قاله تميم قالوا أجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت حدثتكم عنه صلى الله عليه وآله وسلم كان في امر بقى اغرب من ده كله عرفنا مكان الدجال فين يبقى مكان الدجال في مكان لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لكن تاتي بعض يعني البيانات هنعرفها دلوقتي نشوف يعني مكانه ليس تحديدا ولكن تقريبا هو فين وسبحان الله تقول لي طيب يعني معنى كده ان الدجال الان محبوس في جزيره من الجزر ايوه نعم في كهف من جزيره من الجزر طب ده الدنيا كلها تقريبا الارض كلها مسحت من جانب البشر ما فيش حته على وجه الارض الا لما الناس ايه وصلوا لها ازاي ما شافوش اقول لك لان ربنا ما قدرش ان حد يشوفه طب ده اللي اعجب من ده كله القصه اللي, ف... اللي جايه ان شاء الله لياجوج وماجوج ياجوج وماجوج مش مش مستخبين بقى دول موجودين عادي جدا في العراء بين جبلين صح ولا لا هم محبوسين بين جبلين يعني مش مش محطوطين في حاجه تحت الارض ورغم ذلك الطيران بيعدي عليهم يوميا ومحدش يشوفهم ليه لان ربك عز وجل لم يقدر ان يراهم احد وما قدره الله هو اللي هيكون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن طب اشمعنى تميم شافه رضي الله عنه وارضاه لان ربنا قدر انه يشوفه عشان يقول نفس الكلام اللي قاله حبيبك صلى الله عليه واله وسلم طيب ظهر امر برضه اعجب من خيال ايه هو كان في واحد بقى من اهل المدينه كان من اليهود كان شاب عمره يتراوح قول مثلا حوالي 12 سنه شاب صغير جدا هذا هذا الشاب كان كثير من الناس حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يظن انه الدجال وشك النبي في امر لكنه كان متوقفا ما حكمش ان هو الدجال وما حكمش ان هو مش الدجال لانه لم يوحى اليه في ايه شيء انما اوحي الى النبي صفات الدجال اللي وحي الى النبي عليه الصلاه والسلام ايه صفات الدجال فلما النبي عليه الصلاه وضع الصفات دي على هذا الرجل لقاها ايه مطابقه فكان بيحاول انه يعرف هل هو ده الدجال ولا لا شو بقى اللي هو اسمه ايه ابن صياد ابن ايه ابن صياد هذا الرجل كان او هذا الشاب كان يهوديا كان يهوديا وكان اسمه ابن صياد او اسمه صافي اسمه ايه صافي وكان من يهود المدينه كما اخبر العلماء قال الامام النووي عن قصه ابن صياد قال وقصته مشكله ده نقلا عن اهل العلم قال العلماء وقصته مشكله وامره مشتبه فيه هل هو المسيح الدجال ولا لا اختلف فيه عدد كبير جدا من الصحابه ومن اهل العلم فيما بعد فكان ابن صياد احواله ان هو كان دجال اصلا كان دجال من الدجاجله وكان يتكهن احيانا فيصدق احيانا ويكذب احيانا خبر انتشر بين الناس وشاع بين الناس انه هو الدجال فاراد النبي عليه الصلاه والسلام ان يبحث في حقيقه هذا الرجل عشان يتاكد وينقل للامه ان هو ده ايه الدجال عشان يحذرهم منه وطبعا الدجال كان موجود من قبل النبي لان النبي عليه الصلاه نص الحديث ايه ما من نبي الا ايه الا انذر قوم ايه الدجال فكان موجود من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فلما شاع الخبر بين الناس في امر ابن صياد اراد النبي ان يتاكد من هذا الرجل ففي الحديث عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم آه انطلق مع عمر بن الخطاب في رهط قبل ابن صياد راح عشان يشوف ايه اخباره حتى وجدوه يلعب مع الصبيان وقد قال بابن صياد الحلم فلم يشعر حتى ضرب النبي بيده النبي عليه الصلاه والسلام ضربه على ايده كده بالراحه كده وقال ابن صياد يا ابن صياد اتشهد اني رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر اليه ابن صياد وقال اشهد انك رسول الاميين فقال ابن صياد للنبي بقى ابن صياد هو اللي بيكلم النبي بيقول له اتشهد اني رسول الله انت بقى تشهد انا رسول الله فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال امنت بالله وبرسله ايه ده كيف تدعي انك ايه انك رسول فقال امنت بالله وبرسله ثم ساله النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن صياد ماذا ترى انت بتشوف ايه عايز اعرف الحاجات اللي انت بتشوفها قال له ياتيني صادق وكاذب فقال النبي خلط عليه الامر هيلخبط بقى مش مش مش عارف يركز ثم ساله وقال له النبي عليه الصلاه والسلام اني خبأت لك خبيئا انا في كلمه مخبيها لك وعايز اقولها لك تعرف انا مخبي لك ايه فقال ابن صياد اجل هو الدخ الدخ الدخ يعني ايه اختصار الدخان وده كان فعل الكهان الكهان لما كانوا يجوا يتكلموا الكلمه كانوا ياخدوا نصها ويسيبوا نصها ينطق نصها فعرف ان هو ايه من الكهان فقال له صلى الله عليه وسلم اخسأ فلن تعدوا قدرك فقال عمر رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله دعني اضرب عنقه فقال له صلى الله عليه وسلم شوف انصاف النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فيا عمر ان يكنه يعني لو كان ده الدجال فلن تسلط عليه ده مش بتاعك انت ده مين اللي هيقتله عيسى عليه السلام صح ولا لا وان لم يكنه وما كانش بقى الدجال فلا خير لك في قتله هتقتله ليه هو عمل لك حاجه ما فيش حاجه شوف انصاف النبي صلى الله عليه وسلم في روايه ثانيه بقى النبي عليه السلام ساله بقى قال له ما ترى ايه اللي انت بتشوفه فقال ارى عرشا على الماء فقال له صلى الله عليه وسلم ترى عرش ابليس على البحر اجل وما ترى شاف ايه تاني قال قال له ابن صياد أرى صادقين وكاذبا أو كاذبين وصادقا نحن لخبط كده فقال صلى الله عليه وسلم لبس عليه دعوه برضه إيه لبس عليه الأمر وهيخرف تاني سيبوه في رواية بقى عند البخاري عن ابن عمر إن النبي عليه الصلاة راح رايح متسحب كده ومستخبي هو ومين هو أبي بن كعب وراحوا رايحين يتنقل النبي عليه الصلاة من نخلة لنخلة ومن نخلة لنخلة لحد ما وصل لفين للمكان اللي هو قاعد فيه كان قاعد في حقل كده زي غيط كده فراح هناك يستخبى لايه لابن صياد وعايز يسمع بيقول ايه فضل ابن صياد يتمتم ببعض الكلمات اللي مش مفهومه فالنبي عليه الصلاة والسلام حب يسمع مين اللي شاف النبي أم ابن صياد أمه فأول ما شافته قالت يا صافي هذا محمد فانتفخ الرجل اللي هو ابن صياد انتفخ واتغمس كده واتملى غل وراح رايح للنبي صلى الله عليه واله وسلم وبعدين ايه راح باصص له راح ايه يعني ما عملش اي حاجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تركته بين لو كانت تسيبه شويه بس كان هيوضح الامر بتاعه كنا نعرف اذا كان هو الدجال ولا مش الدجال ودي كانت الفرصه الوحيده اللي جت للنبي صلى الله عليه وسلم انه يعرف ان هذا الرجل هو الدجال ام غير ذلك في روايه ثانيه عند احمد بسند صحيح عن ابي ذر روايه عجيبه جدا قال آه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني الى امي الى ام ابن صياد خد بالك الروايه دي فقال له سلها كم حملت به ان هو خلقه عجيب برضه عامل زي الدجال فقال له اسالها هي حملت فيه كم شهر فراح سالها ابو ذر كم حملت فيه في ابن صياد قالت حملت به 12 شهر عيال متكلفه انا بقول لك من الاول احنا بنضحك علينا تسع شهور وتخريج نهائي ليه كده عشان كده طالع مستوي يعني مش في اول الروايه قلنا ايه انما اسامه وصف ان هو ايه احضر طالع يعني ايه مش احنا بقى الصفار وال فالمهم قالت حملت به ايه 12 شهرا ثم ارسلني ده مين اللي بيقول الكلام ده ابو ذر بيقول أب- بقى النبي عليه راح بعت لي مره ثانيه قال سلها عن صيحته حين وقع اول ما نزل من بطنها يعني الصرخه بتاعته كانت شكلها ايه فراح سالها كيف كانت صيحته حين وقع قالت صاح صيحه الصبي ابن شهر يعني سنه كان ايه او جسمه كان سابق عمره صح صيحة صبي ابن شهر طيب نخرج بقى من الموضوع ده الحتة بتاع ابن صياد دي هل هو بقى الدجال ولا مش الدجال تتعجب ان كتير من الصحابة حتى اختلفوا سيدنا عمر بن الخطاب والحديث صحيح كان يقسم بالله امام النبي ان ابن صياد هو الدجال ولا ينكر عليه النبي تخيل الحكايه دي سيدنا عمر حديث صحيح كان يقسم بالله يقول والله ان ابن صياد هو الدجال والنبي عليه الصلاه والسلام سمعه ولا ينكر عليه مين اللي كان موافق سيدنا عمر في الكلام ده ثلاثه من الصحابه عبد الله بن عمر ابنه طبعا لازم يعني يوافق وسيدنا جابر بن عبد الله وسيدنا ابو ذر الغفاري فالثلاثه دول وافقوا سيدنا عمر بن الخطاب في رايهم بان المسيح الدجال هو هو ابن صياد او ان ابن صياد هو إيه؟ هو المسيح الدجال وكان ابن الصياد يسمع الكلام اللي بيقوله الناس يسمع الناس تقول ايه ان هو الدجال كان يتاذى جدا من الكلام ده وكان حزين وهتشوف الكلام دلوقتي لما تدور الايه الرحله اللي بينه اللي ما بينه وما بين سيدنا ابو سعيد الخدري سبحان الله فكان بيتاذى من الكلام ده وكان يحاول يدفع عن نفسه قدر الاستطاعه بل ان بعض العلماء اختلفوا ايضا في نفس المساله يعني على سبيل المثال الامام الشوكاني والامام ابن حجر العسقلاني والامام القرطبي والامام النووي ذهبوا الى ان ابن صياد هو الدجال تخيل هذا الكلام طب مين بقى اللي خالفهم في الموضوع ده وذهب الامام ابن تيميه وابن كثير والبيهقي الى ان ابن صياد ليس هو الدجال والحقيقه هو ده الراجح هو ده الراجح قال الامام ابن تيميه بقى علق على الموضوع ده قال كلمه جميله قوي قال ان امر ابن صياد قد اشكل على بعض الصحابه فظنوه الدجال وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى تبين له فيما بعد انه ليس هو الدجال وانما هو من جنس الكهان اصحاب الاحوال الشيطانيه ولذا كان يذهب يختبره ولذلك سالوا عن ايه؟ عن الدخان سأل عن الدخان ليه؟ لأن من أحوال الكهان إن هم ينطقوا نص الكلمة ويسيبوا إيه؟ يسيبوا النص الباقي. وقال ابن كثير رحمه الله والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعا، والدليل على كده حديث فاطمة بنت قيس اللي هو حديث تميم الدارين هم شافوا إيه؟ شافوا الدجال فين؟ محبوس أصلا. محبوس فين؟ في الكهف. وحبسته في الكهف لم يخرج من الكهف إلا بغضبة يغضبها كما سيأتي في حديث إن شاء الله اللي اللي جاي، حديث صحيح مسلم أيضا. ان هو لم يخرج من هذا المكان الا بغضبه يغضبها، حتى يغضبه غضبه شديده جدا فيخرج ويعيث في الارض فسادا وافسادا. لذلك سبحان الله تشوف منظر غريب جدا كان يعني بيخلي الصحابه يتشككوا في ان هو فعلا الدجال. منظر غريب جدا حصل مع سيدنا عبد الله بن عمر اللي هو ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. قال والحديث رواه مسلم عن نافع قال لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينه. قابله كده سيدنا عبد الله بن عمر قابل ايه ابن صياد. فلما قابله كلمه فهو بيدردش معاه قال كلمه كده فزعلته. فلما زعلته انتفخ ابن صياد حتى ملأ السكة تخيل المنظر فسبحان الله فتلاقي ايه راح اتنفخ لما اتنفخ راح مال السكة كلها ودي كانت من ضمن علامات الدجال فاستغرب سيدنا عبد الله بن عمر وراح خارج ودخل على مين على اخته اللي هي ام المؤمنين حفصه رضي الله عنها وارضاها قال لها حصل كذا وكذا قالت له ما أنا عارفه ايه اللي خلاك تتعرض لابن صياد اما تعلم انه يخرج من غضبه يغضبها اوعى تغضبه لانه لو كان الدجال هيخرج وهيعيش في الارض ايه فسادا وافسادا في روايه ثانيه برضه ان ابن عمر رضي الله عنه وارضاه لقي ابن صياد ايضا والحديث رواه مسلم فوجد امر عجيب جدا انت عارفين ان من ضمن صفات الدجال ايه عين ممسوحه والثانيه ايه ناتئه بارزه كده وعليها جلده نازله سيدنا عبد الله بن عمر لقى نفس الصفه حصلت لمين لابن صياد لقى عين الشمال ضربه بره ومتدلع كده وبقى منظره غريب جدا فقابله فقال ابن عمر متى فعلت عينك ما أرى فقال ابن صياد أراد أن يعني يسخر من سيدنا عبد الله بن عمر فقال إن شاء الله خلقها في عصاه لو ربنا عايزها تطلع وتبقى في عصايتك كانت تبقى في عصايتك فسيدنا عبد الله بن عمر راح كان ماسك العصايه نزل بيها ضرب على ابن صياد لحد ما ايه كسر العصايه وبعدين راح داخل على ايه على حفصه رضي الله عنها وارضاها. وبعدين راح داخل على ايه على حفصه رضي الله عنها وارضاها فقالت له ما تريد الي إيه اللي انت عايزه من ابن صياد اما تعلم انه قد قال يعني صلى الله عليه وسلم ان اول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه انت ليه بتزعله احنا مش عايزين يخرج علينا عشان ايه لا يعيثوا في الارض فسادا ولا افسادا في قصه غريبه جدا بقى مع حصلت بين ابن صياد وبين ابي سعيد الخدري آه، صحابي النبي صلى الله عليه وسلم والقصه رواها مسلم ايضا في يوم من الايام قال ابو سعيد الخدري قال خرجنا حجاجا او عمارا يعني خرجنا اما في حج اما في عمره هو مش هو مش فاكر يعني ومعنا ابن صائد يعني ابن صياد قال فنزلنا منزلا كل واحد قاعد في حته كده اللي قاعد تحت نخله اللي قاعد مش عارف ايه كل واحد اختار حته فجه هو ابو سعيد الخدري راح مختار حته راح جاي مين جنبه ابن صياد سايب الدنيا كلها وجاي له ايه قاعد جنبه فابو سعيد الخدري عايز يجيب له بطريقه حلوه يعني وطبعا ابن صياد شكله خد اصلا فجاب له بطريقه حلوه كده يعني قال له طب يعني الدنيا حر يعني فيا ريت يعني تقعد انت في حته وانا في حته عشان شويه هوا يعني فقام وافقه وراح واخد ايه الحاجه بتاعته المتاع بتاعه في ظل شجره جنب ابو سعيد الخدري شويتين قال يعني عايز يخدم سيدنا ابو سعيد لقى شا- شياه معديه راح جايب وحالب وايه جايب اللبن ويقول له اشرب طبعا ابو سعيد الخدري قرفان منه اصلا ف... هو مش طايق يبص له اصلا فبص للبن كده فقال له اني لا اجد اللبن حرا ولا حاجه غريب اللبن فراح ماشي فابن صهيب زي ما تقول حس بقى إن لا ده انت م- المساله مش مساله لبن بقى وحر لا ده انت قرفان مني بقى ف يعني فنجيب على بلاطه كده يعني فراح قام مكلمه بقى فقال يا ابا سعيد والله لقد هممت ان اخذ حبلا فاعلقه بشجره ثم اخنق نفسي مما يقول لي الناس انا من كتر الكلام اللي الناس عماله تقول عليا والله هممت اني اجيب حبل كده واعلقه واربط نفسي بيه واشنق نفسي ليه قال يا ابا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الانصار يعني لو كان معاني كلام النبي تخفى على البشر لا يمكن تخفى عليكم انتم ده انتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال كافر وأنا مسلم ما أنا مسلم وجاي أحج معاكم أهو. ده دليل على أن أنا مش كافر ده بيقول له كده طيب وبعدين قال له إيه وأليس رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال هو عقيم لا يولد له وأنا أولادي سيبهم في المدينة ومش النبي قال إن الدجال لا يدخل مكة ولا المدينة وقد أقبلت من المدينة وأنا الآن في مكة أو رايح مكة يبقى دي مع- مش علامات تدل على انه مش الدجال فقال ابو سعيد والله كدت ان اعذره فعلا صدقت اه صحيح إذا احنا ازاي عمالين طبعا اه هو شبه الدجال بس العلامات اللي النبي قالها ما تنطبقش عليه بالبره فقال حتى كدت ان اعذره راح ابن سعد راح ايه مطينها بعدها يعني بعد ما ظبط المسائل كلها راح ايه سبحان الله فقال لهم اما والله يعني ابو سعيد الخدري خلاص بقى صدقه راح ابن صياد عمل له ايه اما والله اني لاعرفه اللي هو مين الدجال اني لاعرفه واعرف مولده واين هو الان انا عارف يعني ايه يعني كانهم نسايب يعني ولا اصحابه واعلم ايه واين هو الان فقال ابو سعيد الخدري له تبا لك سائر اليوم في روايه ثانيه عند مسلم برضه فايه فابو سعيد الخدري بيقول ايه فما زال حتى كاد ان ياخذ في قوله فضل يكلمني لحد اما كلامه اثر فيا جدا وخلاص شبه اقتنعت تماما بكلامه فراح قال له ايه اما والله اني لا اعلم الان حيث هو انا عارف الدجال دلوقتي فين واعرف مش هو ده كله بقى كمان ايه واعرف اباه وامه ده انا عارف ام الدجال وابو الدجال يعني مش الدجال بس قال فقال له ابو سعيد الخدري يا ابن صياد ايسرك انك ذاك الرجل تنبسط يعني لو كنت انت الدجال قال والله لو عرض علي ما كرهت ابن صياد فضل عايش وكل الناس رغم ان هو اعلن اسلامه قدام الناس الا ان كل الناس كانت في شك منه وعاش بعد النبي عليه السلام فضل مده من الزمان والناس كلها بيتشككوا في الاسلام في معركه اسمها الحره اللي كانت بين الحجاج بن يوسف وبين اهل المدينه دخل معاهم مين ابن صياد في المعركه دي بقى اختفى هنا كان اختفاء ابن صياد لا لاقوه بين القتلى ولا بين الأسرى ولا بين الأحياء ولا بين الأموات واختفى منذ ذلك الحين وثبت في ذلك آه، رواية عن جابر بن عبد الله أنه قال فقدنا ابن صياد يوم الحرة قال الحافظ ابن حجر وهي رواية صحيحة ثم ضعف الحافظ ابن حجر رواية أخرى ذهب فيها بعض أهل العلم إلى أن ابن صياد مات في المدينة وأنهم كشفوا عن وجهه وتأكدوا أنه مات وصلوا عليه الرواية دي إيه؟ ضعيف ضعف الحافظ ابن حجر لكن الروايه الصحيحه ان هو ايه ان هو فعلا اختفى يوم الحره فلا يدري احد ما به نرجع تاني مره تانية لمين للدجال نعرف بقى حاله بقى. الدجال ده قبل ما يظهر مباشره هيبقى حال المسلمين في اعظم قوه وجدت على وجه الارض قوه عجيبه جدا حال المسلمين هيكون في قوه عجيبه جدا لان انتوا عارفين ان زي ما قلنا ان ظهور المهدي عليه السلام لن يكون الا بعد حاجه من اثنين اما خلافه اسلاميه هتظهر قبله واما ان الامه اغلب الامه هتعود الى الله سبحانه وتعالى وتستقيم على شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحاله دي هيظهر لان اصلا المهدي لن يظهر الا اذا عاد المسجد الاقصى الى حظيره المسلمين نسال الله ان يرده في القريب العاجل فهينزل المهدي فيظهر المهدي ويصلي وينزل عيسى بن مريم عايزين نربط بالاحداث وينزل عيسى بن مريم لي- ليصلي فيعني يتاخر له المهدي فيقول له عيسى بن مريم بل انت امامهم ايه تكرمه الله ايه لهذه الامه فسبحان الله في العصر ده هتبقى اقوى قوه للمسلمين في هذا الوقت ويعني حاله ايمانيه عاليه جدا لكن هيكون في الثلاث سنين اللي قبل ظهور الدجال مباشره هيمر المسلمين رغم الحاله الايمانيه العاليه ديت هيمروا بحاله مجاعه وقحط هنتكلم عنها دلوقتي لمده ثلاث سنين عشان كده كتير منهم هيتفتن ليه؟ مجاعه ثلاث سنين وقحط ثلاث سنين يعني حتى احنا ممكن نع- نعجلها اهو يعني الحديث رواه ابن ماجه بسند صحيح النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ وان قبل خروج الدجال ثلاث سنوات شداد يصيب الناس فيها جوع شديد ايه اللي يحصل؟ يامر الله السماء آه، في السنه الاولى ان تحبس ثلث مطرها تلت المطر تحبسه ويأمر الأرض أن تحبس ثلث نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثانية فتحبس ثلثي مطرها ويأمر الأرض فتحبس ثلثي نباتها ثم يأمر السماء في السنة الثالثة بقى في السنة الثالثة فتحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة واحدة ويأمر الأرض فتحبس نباتها كله فلا تنبت خضراء فلا يبقى ذات ظلف إلا هلكت إلا ما شاء الله كل الناس على وشك الهلاك وكل الدواب شبه انها هلك شوف بقى السؤال الجميل ده ودي معجزه من المعجزات التي اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم واكرام لحال امه الحبيب اذا عادوا الى الى ربهم عز وجل فقيل له يا رسول الله سؤال جميل جدا جدا فما يعيش الناس في ذلك الزمان قال التهليل والتكبير والتحميد ويجزئ ذلك عليهم مجزأة الطعام وفي رواية ويجري عليهم ذلك مجرى الطعام يعني لما تهلل تقول لا إله إلا الله وتكبر الله أكبر وتحمد الله عز وجل لما تقول الثلاث كلمات دول تشبع شفت تخيل تصدق حبيبك ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم في حديث أيضا رواه أبو داود بسند صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال ستصالحون الروم صلحا آمنا ده اللي هيحصل بقى إيه إن هتحصل معاهدة أو توافق أو يعني صلح ما بين المسلمين وما بين الصليبيين الحتة دي مهمة جدا فهيتصالحوا مع بعض هيعملوا إيه معاهدة مع بعض المعاهدة دي هتثمن عن حاجة معينة هيقتلوا عدو ليهم من قبل المشرق فهيقضوا عليه تماما بعد ما يقضوا على العدو ده هيقوم رجل من الصليبيين فيقول ايه انتصر الصليب عايز يخلي الفخر كله مين ليهم هم مع ان مين مين اللي, مين اللي شارك في الانتصار المسلمون والصليبيون في وقت واحد الاثنين مع بعض فده بيقول انتصر الصليب فيقوم مسلم فيدق الصليب يكسره فيجتمع الصليبيون على المسلمين في جيش عرمرم قوامه قد ايه كما جاء في صحيح مسلم قد ايه قلنا 80 رايه ولعلها 80 دوله 80 ايه رايه او 80 كتيبه مثلا الراية تحتها كم واحد؟ 12 ألف مقاتل يعني جيش قوامه قد ايه؟ أزيد من مليون هيجوا عشان ايه؟ يغدروا المسلمين نص الحديث اهو عند أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستصالحون الروم النقطة دي مهمة جدا عايز أوضح لك بس ايه؟ الحالة اللي محيطة بايه؟ بظهور المسيح الدجال أنا عايز الموضوع درس الدجال ده يكون فعلا يعني ايه؟ يعني داخل دماغك من أوله لآخره كل الصورة تبقى واضحة قدامك قال ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم إيه اللي يحصل فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون يعني النصر سهل جدا ثم تنزلون بمرج ذي تلول حتة منطقة كده في الشام فيرفع رجل من أهل النصرانية في الصليب ويقول غلب الصليب فيغضب رجل من المسلمين فيدق الصليب فعند ذلك تغدر الروم وتجمع للملحمة يبقى اللي جاي دي اسمها ايه الملحمه الكبرى التي ستدور بين المسلمين وبين الصليبيين زاد بعضهم فيثور المسلمون الى اسلحتهم فيقتتلون فيكرم الله تلك العصابه بالشهاده تلك العصابه يعني جماعه من المؤمنين فيكرمهم الله عز وجل بالشهاده في سبيل الله طب تفاصيل الملحمه دي ايه اخبر عنها النبي ولا ما اخبرش اخبر صلى الله عليه وسلم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه مسلم وصف النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يدور في الملحمه دي النقطه دي مهمه جدا يعني كل ما سيدور في هذه الملحمه اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم شوف بقى الوصف الدقيق ده قال لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق حته برضه ايه في الشام فيخرج اليهم جيش من المدينه من ال- من ايه من خيار اهل الارض يومئذ ده الكلام ده بعد الحته الاولانيه بقى بعد ايه بعد ما الراجل بيقول انتصر الصليب ومش عارف ايه والمسلم كسر الصليب فاجتمع ايه النصارى في الوقت ده هيخرج جيش منين من المدينه تمام عشان يلقوا مين النصارى في ارض الشام لا تقوم الساعه حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق فيخرج اليهم جيش من المدينه من خيار اهل الارض يومئذ فاذا تصافوا وقفوا دول واقفين هنا ودول واقفين هنا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم وقرأها بعضهم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم يعني ايه ده في ناس كانوا معانا ودلوقتي انتوا خدتهم أسرى وغدروا بنا وبيقاتلونا معاكم دلوقتي قبل ما نبدأ سيبونا نقتلهم وبعد كده ايه نقاتلكم فقال المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا أبدا شوف قد إيه بقى؟ يبقى طالما أسلم هو ايه هو أخي أخي في الله فيقاتلونهم هيبدا معاهم ايه القتال ايه اللي يحصل فينهزم ثلث المسلمين يعملوا ايه هيفروا هيهربوا من ارض ايه من ارض من ارض الجهاد وقيل في بعض الروايات ان هم هيفروا ويرتدوا ويلحقوا بايه بجيش النصارى اللي هو قوامه قد ايه اكتر من مليون واحد وتلت الجيش المسلم رغم انه عدد قليل جدا هي- هيفر ويروح فين للجيش الثاني او يفر ويرجع دول حالهم ايه مع ربنا قال صلى الله عليه وسلم لا يتوب الله عليهم ابدا ربنا لا يجعلنا منهم ان شاء الله فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا ويقتل ثلثهم او ويقتل ثلثهم افضل الشهداء عند الله والثلث الاخير قال صلى الله عليه وسلم ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا الثلث اللي هيفتحه القسطنطينية لا يفتنون أبدا يعني يظلون على الإيمان والتوحيد حتى يلحقوا بالله جل وعلا شفت بقى بشرة النبي عليه السلام ربنا يجعلنا منهم يا رب فيفتتحون قسطنطينية فبينما هم بعد ما فتحوا القسطنطينية وهيجي لك دلوقتي وصف الفتح بتاع القسطنطينية شكله عامل ازاي فبينما هم يقتسمون الغنائم خلاص فتحوا القسطنطينية وبيقسموا الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان مين اللي عمل كده الشيطان صاح كما صاح أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فصاح فيهم الشيطان فقال إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهليكم فيخرجون وذلك باطل كان المسيح الدجال لسه إيه لسه ما خرجش فإذا جاءوا الشام إيه اللي يحصل خرج المسيح الدجال يبقى هم في ايه في المنطقه ديت هم عاملين بيفتحوا القسطنطينيه هم بيقولوا لهم مش خلاص ايه ده ال- المسيح الدجال ظهر مش هيكون ظهر لكن بمجرد بمجرد ما يرجعوا لبلاد الشام إيه اللي يحصل هيظهر الدجال فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف خلاص هيبداوا بقى القتال تاني تمام إيه اللي يحصل اقيمت الصلاه فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسلم كما سيأتي إن شاء الله فإذا رآه عدو الله اللي هو مين؟ اللي هو الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء ودي كانت خاصية غريبة جدا أول ما الدجال يشوف سيدنا عيسى يذوب هو احنا قلنا ضخم ايه؟ ضخم الجثة ضخم جدا فأول ما يشوف سيدنا عيسى يذوب يذوب يذوب إنما عسام بيقول ايه بقى؟ بيقول فلو تركه لو سيدنا عيسى سابه لن ذاب ك- حتى لن ذاب حتى يهلك لو سابوا كده من غير ما يعملوا اي حاجه هيفضل يدوب يدوب لحد ما يخلص خالص لكن عيسى عليه السلام يريد ان يقتل الدجال علشان يوري الناس ان دوت لا يصلح ان يكون ربا خدت بالك من المساله لا يعني لا يصلح ان يكون ربا لانه لو سابه يذوب كان ممكن الناس تقول ايه لا ده ما دبش ده هو اختفى وظهر في مكان تاني وهو رب والدليل على كده انه قدر انه يختفي فسيدنا عيسى مش عايز يذوب لا ده انا عايز اقتله عشان اوريكم ان هو ايه اتقتل ان هو ايه لا يصلح ان يكون ان يكون ربا طيب برضه نشوف برضه ازاي برضو المسلمين هينتصروا في الملحمه دي برضو وصف ثالث للملحمه وصف ثالث للملحمه الكبرى التي قال اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم حديث ايضا رواه مسلم عن يسير ابن جابر قال هاجت ريح حمراء بالكوفه كلام واضح يا اخوانا ولا مش واضح ربنا يحفظك يا رب هاجت ريح حمراء بالكوفه فجاء رجل يعني مفزوع وقال يا ابن مسعود يا ابن مسعود جاءت الساعه ده القيامه قامت فقال ابن مسعود قال ان الساعه لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمه ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام أشار إلى الشام وقال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام قلت الروم تعني أنت قصدك على الروم قال نعم وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة عند القتال ده هيكون ردة اللي هو التلت اللي ايه اللي ارتد ردة شديدة ايه اللي يحصل لما التلت جيش هيرتد تفاصيل تانية بقى اللي هي ايه فيشترط المسلمون شرطة للموت هيقفوا كده نشترط شرطة نخش ونموت ما حدش يرجع تاني فيشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت يوم واثنين وثلاثة واربعة كل يوم يقاتلوا ويشترطوا نشترط ان احنا نخش وما نرجعش لحد ما نموت كل يوم لحد ما يجي في اليوم الرابع قال صلى الله عليه وسلم فإذا كان اليوم الرابع نهد إليهم بقية أهل الإسلام كل المسلمين على وجه الأرض هيجتمعوا في هذه المرحلة الكبرى نهد عليهم إيه؟ بقية أهل الإسلام فيجعل الله الدبرة عليهم يعني إيه؟ النصر على هؤلاء الصليبيين فيقتلون مقتلة شكلها إيه؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصفها إزاي؟ بيقول حتى إن الطائر فيقتلون مقتلة لم يرى مثلها حتى إن الطائر لا يمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخلوا ميتا من كتر النتن والزهم اللي هيصدر من أجسامهم والعدد الكبير جدا اللي هيموت الطائر يطير فالميكروبات والجراثيم منتشرة في الجو من كتر الحاجات اللي هيشمها قبل ما يدرك آخر القتلى يكون خر ميتا وده يوضح لك العدد الكبير جدا اللي إيه؟ اللي هيتقتلوا حتى قال ابن مسعود فما يخلفهم حتى يخير ميتا فيتعاد بنو الأب الواحد كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا رجل واحد عيلة كاملة مئة واحد ولاد الخالة ولاد العمة ولاد مش عارف كذا وكذا وكذا طالعين كلهم يقاتلوا يرجعوا مين يرجع منهم واحد بس 99 يتقتلوا من كل ايه من كل 100 من هؤلاء جميعا ثم بينما هم يقسمون الغنيمة يعني المسلمين ايه اللي يحصل بقى في الوقت ده يسمعوا من يقول لقد ظهر الدجال وقد خلفهم في ذراريهم فيقبلون عليه فيبعثون إلى الدجال يعني عشرة فوارس طليعة عملية استكشاف كده شوف هل الدجال ظهر ولا لا قال صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أسماءهم العشرة دولت شوف يا الله قال إني لأعرف أسماءهم وأسماء آبائهم وألوان خيولهم هم خير فوارس على ظهر الأرض يومئذ أو من خير فوارس على ظهر الأرض إيه؟ يومئذ طب السؤال امتى بقى بالتحديد بالتحديد هيظهر الدجال بالتحديد امتى هيظهر بالتحديد بعد فتح القسطنطينية مباشرة يبقى احنا قلنا في الاول ايه هنصالح الروم ونغزو مكان ونقاتلهم ونغنم ونصفر ونرجع الراجل يقول انتصر الصليب يا المسلم يوم ايه كسر الصليب يتبع النصارى على المسلمين يبلغ عدد الجيش حوالي مليون او اكثر من مليون الجيش يطلع من المدينه التلت ينهزم لا يتوب الله عليهم التلت الثاني يقتل يكون افضل الشهداء التلت الثالث يفتح شوف سبحان الله وبعدين بعد كده ايه يروح ايه حته بقى فتح القسطنطينيه بقى فتح القسطنطينيه هي الجيش الثالث هو اللي ايه الثلث الاخير هو اللي يفتح طب ازاي هيفتح القسطنطينيه شوف بقى الحديث ده يعني اعجب من العجب لما تسمع هذا الحديث حديث رواه مسلم في كتاب الفتن عن ابي هريره رضي الله عنه الاول بس عشان نوضح ان فعلا ظهور الدجال هيكون بعد فتح القسطنطينيه اسمع الحديث دوت رواه احمد وابو داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حدد ترتيب معين قال عمران بيت المقدس خراب يثرب وخراب يثرب خروج الملحمة وخروج الملحمة فتح القسطنطينية وفتح القسطنطينية خروج الدجال يبقى الدجال هيخرج فين بعد فتح القسطنطينية ايه بالظبط اظن الوقت الصورة كده ايه واضحة جدا شوف بقى يفتح القسطنطينية ازاي تخيل يفتحوها بايه يا اخوان حد عارف ها الله يبارك فيك بذكر الله سبحانه وتعالى يعني عشان ما تقولش ايه ده اليهود يملكوا ويعملوا والله ما احد في الكون ده يملك الا اهل الايمان بفضل الله عز وجل حديث رواه مسلم النبي عليه بيقول للصحابه ايه سمعتم بمدين جانب منها في البر وجانب منها في البحر كنا بلى يا رسول الله فقال فانه يغزوها لا تقوم الساعه حتى يغزوها سبعون الفا من بني اسحاق واعترض القاضي على هذه الروايه فقال والمحفوظ انهم من بني اسماعيل سواء من بني اسماعيل يعني من العرب مسلمين العرب او من بني اسحاق يعني مسلمين العجم المهم انهم مسلمين وخلاص حتى يغزوها سبعون الفا من بني اسحاق فاذا جاءوها يعني جاءوا بالقرب منها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر مرة تانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط شقها الذي في البر مرة ثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا فبينما هم يقتسمون المغانم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون واضح كده يبقى بعد فتح القسطنطينيه مباشره يظهر الدجال طب هيخرج منين؟ احنا قلنا في الاول ايه؟ هيخرج منين؟ احنا قلنا من جهه في قبل المشرق فين بالظبط؟ جاء تحديد يعني قريب لا يعني ليس التحديد بالدقه لكن يعني قريب من ذلك أن الدجال يخرج من جهة من المشرق اللي هي من خراسان من يهودية أصبهان ثم يسير في الأرض فلا يترك مكانا إلا دخل إلى مكة والمدينة عن أبي بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال الدجال يخرج من أرض بالمشرق يقال لها خراسان رواية أحمد بسند صحيح عن أنس قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال من يهودية أصبهان معه سبعون ألفا من اليهود حافظ ابن حجر بيعلق بقى على الروايتين بيقول ايه واما من اين يخرج فمن قبل المشرق جزما يعني هو لازم يخرج ايه من جهه المشرق وقال ابن كثير فيكون بدء ظهوره من اصبهان من يهوديه ايه اصبهان من حاره يقال لها اليهوديه ليه يهوديه ايه يهوديه اصبهان يبقى من المكان ده تقريبا بالتحديد يخرج المسيح الدجال وفين بقى امتى بقى المسلمين يعرفوا بخروجه ما هو هيخرج في الاول وبعد فتره المسلمين هيعرفوا بخروجه ما مش هيعرفوا ساعتها على طول هيعرفوا امتى في مكان يكون فيه الدجال بين الشام وبين العراق في الوقت دوت هيوصل خبره لمين للمسلمين كما صح في ذلك حديث الذي رواه مسلم عن النواس بن سمعان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه خارج خله بين الشام والعراق في مكان بين العراق والشام كما قال ايه الامام النووي عن كلمه خله فعاث يمينا وعاث شمالا فقال صلى الله عليه وسلم يا عباد الله ايه فاثبتوا طب مين اللي هيتبع الدجال بقى مين اللي هيمشي وراه انتوا عارفين برضو الدجال فتنته عظيمه زي ما قلنا مين بقى اللي يمشي وراه ويسمع كلامه أغلب من يتبع الدجال اليهود والعجم والترك والأعراب والنساء الخمسة دول أكثر ناس هيتبعوا الدجال والدليل على ذلك رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الدجال من يهود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطائرصة في رواية الإمام أحمد سبعون ألفا عليهم التيجان تيجان سبعين ألف واحد يهودي أول ناس هيتبعوا الدجال سبعين ألف يهودي اشمعنى اليهود؟ لأن اليهود بيعتقدوا أن الدجال دوت هو اللي هيجي ينقذهم ويرد لهم الملك بتاعهم مره ثانيه ولذلك هو الدجال عند اليهود اسمه ايه اسمه المسيح ابن داوود فيزعمون انه هيخرج في اخر الزمان فيبلغ سلطانه البر والبحر والانهار هتمشي معاه ويزعمون انه آية الله عز وجل في هذا الكون وان هو اللي ايه هو اللي هيرد لهم ايه الملك الذي سلب منهم جميعا اما كون ان الاعراب هيتبعوه ده زي ما قلنا في اول الدرس لانهم اغلبهم ايه عندهم جهل شديد جدا ولذلك فاكر في الروايه لما الاعرابي الدجال يقول له ارايت ان احييت لك ايه اباك وامك اتؤمن اني اله؟ قال له فعمل ايه؟ طلع الشيطانين وطلع قالوا له ايه؟ اتبعه فانه ايه؟ فانه ربي. واما امر النساء لان حال النساء في الغالب الا من رحم الله عز وجل شديد التاثر يعني المراه بتتاثر بسرعه، اقل كلمه بتاثر فيها. لو جيت لاخت فاضله لسه ما لبستش الحجاب وكلمتها عن الحجاب ما شاء الله ربنا يحفظهم قلوبهم مفتوحه للخير. ولو جم ما لقوش الخير حواليهم ده ولقوا شر بيدعوا بيدعوا اليه برضه ممكن تكون استجابتها برضه سريعه لو ما كانش عندها ايمان ايه يعصمها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه أحمد بسند صحيح قال ينزل الدجال في هذه السبخة بمرقنا فيكون أكثر من يخرج إليه مين النساء شوف الرواية دي عاملة إزاي أكثر من يخرج إلى الدجال مين النساء طب يعملوا إيه الرجالة بقى في نسائهم ما هو خايف كل واحد خايف على أخته وعلى أمه وعلى بنته وعلى زوجته يعمل إيه قال صلى الله عليه وسلم حتى إن الرجل يرجع إلى حميمه وإلى أمه وابنته وأختي وعمتي فيوثقها رباطا مخافة أن تخرج إلى الدجال يعمل ايه؟ اول ما يعرف ان الدجال خرج يقوم جاي على بنته ومراته وزوجته هو فاهم ازاي؟ اللي عنده في البيت ويقوم رابط الحريم اللي عنده كلهم فين؟ في البيت. ليه؟ خايف لحسن يخرجوا ورا مين؟ ورا الدجال. طب الدجال هيقعد قد ايه في الارض يا جماعه؟ حد عارف؟ 40 ليله ربنا يحفظك. 40 ليله كما قال او 40 يوم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام والحديث فين؟ صحيح مسلم. النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ لما ساله الصحابه عن المده التي يمكثها الدجال في الارض فقال قالوا يا رسول الله وما لبثه في الارض؟ هيقعد قد ايه في الارض؟ قال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم هل دي تعدى على الصحابة؟ ما تعديش ممكن تعدى عليهم مع الصحابة لا فقالوا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم يعني يوم من أول الفجر لحد العشاء سنة طب نصلي خمس فروض كده في السنة دي؟ قال لا بل اقدروا له قدره ايه اللي خلى الصحابه يسالوا عن الصلاه؟ قلبهم موصول بالله سبحانه وتعالى اهم حاجه عندهم واغلى حاجه عندهم ايه دينهم اغلى حاجه تشغلهم سبحان الله طيب الدجال زي ما قلنا لما هيخرج المسلمين هيعرفوا بحقيقه خروج الدجال وهو فين وهو في مكان بين الشام وبين العراق هيجي الدجال يخش على فين على مكه والمدينه هياخد طبعا هيلف الكون ده كله هيجي يخش مكه والمدينه مش هيعرف يخش لأن الله عز وجل حمى مكة والمدينة ليس من الدجال فحسب بل حماها من الطاعون والحديث ثابت الحديث في البخاري النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إيه؟ على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال يعني لا يمكن تسمع عن الطاعون في المدينة لا يمكن ولا الدجال وفي رواية البخاري أيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة رعب المسيح ليه؟ لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان ملكين واقفين لا يمكن الدجال يقدر يعدي ويخش المدينة في سنن الترمذي بسند صحيح أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة عايز يخش على المدينة حتى إذا جاء دي رواية جديدة أوي أول مرة أقف عليها النهاردة حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة يبقى الدجال هينضرب فين؟ في ظهر جبل أحد فالنبي عليه حد يعني سبحان الله يعني يا الله والله من دلائل النبوة يا جماعة بيحدد الدجال هينضرب في أنهي حتة بالملي ما قالش هتمنعوا الملائكة من دخول مكة والمدينة بس لا ده بيقول لك هينضرب في الحتة دي كمان الدجال هينضرب في دي قال يأتي المسيح من قبل المشرق وهمته المدينة حتى إذا جاء دبر أحد تلقته الملائكة فضربت وجهه قبل الشام هنالك يهلك هنالك يهلك النبي عليه الصلاة بيكررها مرتين فين؟ في الشام مين اللي هيقتله؟ المسيح عيسى عليه السلام وثبت أيضا أن الدجال مش هيخش أربع مساجد يعني كل الناس عارفة أن هو مش هيخش مكة والمدينة لا ده في أربع مساجد محرمة على الدجال اللي هم إيه؟ حديث رواه أحمد والجل ثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه يمكث في الأرض أربعين صباحا يبلغ فيها كل منهل ولا يقرب أربعة مساجد مسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الطور والمسجد الأقصى الأربعة دولت لا يمكن الدجال يقدر يخش الأربع مساجد دول أبدا طب جوه المدينة وجوه مكة في منافقين هم كلهم يعني أولياء لله طبعا لا في منهم ناس منافقين عاديين والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضة طب دول يخرجوا ازاي الدجال واقف بره وهم جوه والدجال ممنوع من دخول مكة والمدينة والملائكة واقفة وماسكة له سيوف مسلطة ومحمية ولو قرب يعني ايه هيدبح الشعب الإسلامية فسبحان الله طب الناس اللي جوه دول نطلعهم ازاي كيف يخرجون من مكة والمدينة ترجف المدينة ثلاث رجفات ثلاث زلازل والزلزال يمشي وراء أقدام المنافق وتخيل المنظر ده يعني المنافق واقف وجنبيه واحد مؤمن الزلزال يطرد المنافق ويسيب المؤمن لحد ما يوصل المنافق لفين لباب المدينة أول ما يشوف الدجال أهلا حبيبي فينك يا ندل سايبني هنا وأنا قاعد في وسط المؤمنين دول تعبوني وعمالين يقولوا لي حلال وحرام يا راجل خلينا سوا يعني آه طبعا وحش ما هو طول على الأشكالات تقع فسبحان الله فالنبي عليه الصلاة بيقول إيه بس بعد ما تصلي الحديث في الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال ليس من بلد إيه إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة حافين حواطنه تحرسها فينزل بالسبخة حتى كده قرب المدينة فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات يخرج إليه منها كل كافر ومنافق الصنفين دول يخرجوا بره وتفضل المدينة فيها مين؟ أهل الإيمان ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين حديث ثاني عند ابن ماجه بسند صحيح النبي صلى الله عليه وسلم وانه لا يبقى شيء في الارض الا وطاه وظهر عليه اللي هو الدجال الا مكه والمدينه لا ياتيهما من نقب من نقب من انقابهما الا لقيته الملائكه بالسيوف وسلطه اول ما يجي حته كده فتحه من المدينه او مكه لا يمكن الملائكه ما تسمحلوش حتى ينزل عند الضريب الاحمر عند منقطع السبخه اللي هي انت عارف النهارده فين في المدينه اللي هي مكانها النهارده الجامعه الاسلاميه الموجوده في المدينه هي دي اسمها السبخه فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فلا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فتنفي الخبيث منها كما ينفي الكيلو خبث الحديد ويدعى ذلك اليوم ودي معلومة جديدة بيوم الخلاص لو اتسألت إيه هو يوم الخلاص اليوم اللي فعلا هيخرج فيه المنافقون والمنافقات والكفار من مكة والمدينة هو ده يوم إيه يوم الخلاص قيل يا رسول الله فأين العرب يومئذ قال هم يومئذ إيه قليل في اللحظة دي بقى إيه اللي يحصل مسيح الدجال يئس مش عارف لا يخش لا مكة ولا المدينة يعمل ايه قال لك خلاص ما لناش عيش في البلد دي نروح الشام رايح لفين لقدر لحتفه اول ما يوصل هناك يحدث بقى ايه الامر اللي احنا قلنا عنه نزول سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام عشان يقتل ايه عشان يقتل الدجال حديث رواه مسلم آه طبعا آه عيسى عليه السلام ينزل الى الارض عند المنارة البيضاء شرق ايه دمشق آه في بلاد الشام الحديث رواه مسلم عن نواس بن سمعان في ذكر خروج الدجال ثم قال النبي عليه السلام إذ بعث الله المسيح ابن مريم ينزل فين يا رسول الله فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ دي علامة من ضمن علاماته احنا هنتكلم المرة الجاية عن المسيح عليه السلام كلام مستفيض أكتر من كده إذا طأطأ رأسه قتل من ضمن العلامات ان هو لما يعمل راسه كده تحس ان في يعني حاجات نازله كده قطر كده فاهم ازاي زي حبات ميه لكن من- ما فيش اصلا حبات بس تحس بكده اذا طأطأ راسه ايه قطر واذا رفعه تحضر منه جمان كاللؤلؤ واذا تحضر ايه واذا رفعه رفع راسه يعني تحضر منه ايه جمان كاللؤلؤ حاجات كده زي حبات اللؤلؤ نازله من ايه من جبينه خد بالك من الحته الجايه دي. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه ريحه جميل جدا وطيب عليه السلام لكن نفس سيدنا عيسى ده لا يشمه كافر إلا مات شوف سبحان الله معجزة لسيدنا عيسى عليه السلام فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه وصل لحد فين يا جماعة ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه يعني لو واقف بره وبص كده وعينيه جابت لحد ميدان التحرير يبقى أي كافر من هنا من معادن التحرير كله إيه؟ يخلص فيطلب الدجال ده مين اللي بيخبر النبي عليه السلام حتى يدركه بمنطقه اسمها ايه باب لد باب ايه لد فيقتله ثم ياتي عيسى ابن مريم قومه قد عصمهم الله منه الناس بقى اللي تعبوا بقى من فتنه الدجال وصبروا وثبتوا وثبتوا بايمانهم بالله عز وجل يحصل ايه بقى يوم يجي لهم بقى سيدنا عيسى خلاص قتلت الدجال وادي الدم بتاعه في الحرب بتاعت ايه وريتها لكم خلاص ده مات ده مش ممكن يكون اله وده كان فتنه بقى ربنا بعتها عشان يفتن يفتن بها العباد اما ان يثبت بايمانه واما ان يفتن بكفره وبعد عن الله عز وجل خلاص كده تمام اهدوا بقى واثبتوا وعيشوا اجمل حياه هتعيشوها مع سيدنا عيسى اللي هي سبع سنين اجمل سنوات مرت على وجه الارض فيمسح عيسى عليه السلام وجوه الناس اللي هم المسلمين ثم يخبرهم كل واحد يخبر كل واحد منهم بدرجاتهم في جنه الرحمن يا الله ربنا يجعلنا منهم يا رب حته مسحه كده من سيدنا عيسى ويقول لك انت في الفردوس ربنا يجمعنا وياك في الفردوس فشوف سيدنا عيسى ومسح ايه على وجه الرجل ويخبره يقول له انت في جنه عدن وانت في الفردوس وانت ورا الباب على طول بس المهم يعني المهم انك تخش يعني يعني اهم حاجه ما تطلعش بره ربنا يحفظنا يحفظكم طيب اخر حتتين عشان ما نطولش على حضراتكم ليه اسم الدجال لم يذكر في القران رغم الفتنه الكبيره اللي احنا قلناها دي كلها ليه اسمه لم يذكر لسبب اسباب كثيره جدا بعض الناس قالوا طب ليه اسم الذكاء الدجال لم يذكر مع ان فتنته كبيره والجواب جاء في اربع نقاط اول حاجه ان الدجال اصلا ذكر في القران ضمن الايات التي ذكرت في قول الله عز وجل يوم ياتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها ايه خيرا والايات ديت ايه الايات ديت هي الدجال وطلوع الشمس من مغربها والدابه ايه الدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ثلاثة هم إيه طلوع الشمس من مغربها والدجال والدابة يبقى وضحت كده ان هو مذكور بس لم يذكر اسمه لكن هو مذكور من ضمن الايات تاني حاجه قالوا ان القران لما ذكر نزول سيدنا عيسى او سيدنا عيسى اسمه ايه مذكور في القران لما ذكر القران نزول سيدنا عيسى عليه السلام فعيسى من المعلوم يقينا بالجمع بين القران والسنه ان هو لا يقتل من الدجال فذكر عيسى عليه السلام واكتفي بذكره عن ذكر ايه المسيح ايه الدجال من باب ايه من باب ذكر الضد يعني احد الضدين لما اذكر لك مثلا ايه ان فلان دوت ابيض يبقى مش اسود خدت بالك فلما اقول لك سيدنا عيسى نازل يبقى خلاص هيقتل مين الدجال فذكرت على هذا الحاجه الثالثه ان الدجال مذكور في قول الله عز وجل لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس واهل التفسير قالوا والمقصود هنا بالناس هو الدجال من باب اطلاق الكل على البعض رابع حاجه واخر حاجه ان القران لم يذكر اسم الدجال احتقارا له لانه ادعى الربوبيه برضه في شبهه تانية واحد يقول لك طب ازاي برضه لا يذكر الدجال مع ان من هو اكثر من الدجال اللي هو فرعون ذكر في القران صح ولا لا؟ ورغم ذلك ايه يعني الدجال لم يذكر قيل لان امر فرعون انقضى وانتهى فلا يخشى الناس منه صح ولا لا؟ فلما انقضى وانتهى فذكر على وجه العبره والعظه حتى نحذر من صنع مثل ايه صنيع فرعون اما الدجال فسياتي وخبأ الله عز وجل اسمه او ترك ذكره امتحانا للناس اخر نقطه طب كيف ننجو من الدجال ودي اهم نقطه كيف ننجو من الدجال ما احنا كلنا عايزين ننجو بقى من الفتنه دي زي ما احنا عارفين انه ما من نبي الا انذر قومه فتنه الدجال وحبيبنا صلى الله عليه وسلم حذر من هذه الفتنه واخبر انه خارج لا محاله ولن يخرج الا في هذه الامه لان امتنا اخر الامه صح لا ما فيش بعدين امه ثانيه فلذلك ايه ذكر اهل العلم بعض الوسائل التي تكون سببا في النجاه من فتنه الدجال اول وسيله ودي اعظم وسيله ان نعتصم بالله جل وعلا فمقاليد الامور كلها بيد الله جل وعلا والله عز وجل ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها سبحانه وتعالى فتعتصم بإيمانك بالله جل وعلا وتمسكك بدينك وتتعرف على أسماء الله وصفاته الحسنى لتعلم أن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا ما رأيت الدجال علمت أن الله عز وجل ليس بهذه الصفات تاني حاجة أن أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال خصوصا في الصلاة بعد التشهد كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم حديث رواه مسلم قال إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من إيه؟ من أربع الله يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال وفي رواية للبخاري عن مصعب بن سعد بن الوقاص أن كان أنه كان سعد يأمر بخمس ويذكرهن عن النبي أنه كان يأمر بهن منها وأعوذ بالله من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة إلى أن فتنة الدجال أعظم الفتن الواقعة في الدنيا لذلك الإمام السفريني رحمه الله كان ليه تعليق جميل جدا بيقول ومما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين الأولاد والنساء والرجال بيقول لازم كل عالم يعلم الناس فتنة الدجال ويعلمهم أحاديث الدجال علشان ياخدوا حذرهم إيه من هذا الدجال ليه؟ قال لأنه قد ورد أن من علامات خروج الدجال نسيان ذكره على المنابر إيه الدليل؟ دليل الإمام دليل رواه في حديث صححه الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد عن الصعب بن جثامة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الدجال حتى يذهل الناس عن ذكره وحتى تترك الأئمة ذكره على المنابر فده مجال ايه لظهور الدجال الناس هتبقى في جهل شديد جدا عن امر الدجال ثالث حاجه هم اربع حاجات ثالث حاجه حفظ ايات من سوره الكهف امرنا النبي عليه الصلاه والسلام احنا ايه لو شفنا الدجال نعمل ايه نقرا عليه فواتح الكهف في روايه ثانيه ان نقرا خواتيم الكهف يعني اول عشر ايات او اخر عشر ايات حديث رواه مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه فمن ادركه منكم فليقرا عليه ايه فواتح سوره الكهف وحديث ايضا صحيح مسلم النبي عليه الصلاه والسلام قال من حفظ عشر ايات من اول سوره الكهف عصم من الدجال أي من فتنة الدجال آه ولذلك جاء في يعني في, في عند مسلم أيضا إن هو من ضمن الروايات اللي ذكرها أنه في أحد الروايات اللي هو شعبة قال من آخر سورة الكهف طيب آخر بقى حاجة اللي هي إيه؟ الفرار من الدجال لكن قبل الفرار من الدجال نقول طب إيش معنى أول سورة الكهف قال أهل العلم لأن الله أخبر في أول هذه السورة أن الله قد امتن على أولئك الفتية الذين آمنوا بالله عز وجل امتن عليهم ونجاهم من الجبار الطاغية الذي ذكر فيه في سورة الكهف فكما من على هؤلاء الفتية يمن على المسلمين الذين يعانون من فتنة الدجال آخر حاجة رابع حاجة الفرار من الدجال والابتعاد عنه وأفضل حاجة تعملها أن أنت تسكن إما في مكة وإما في المدينة لأن احنا قلنا الدجال لم يدخل إيه لا مكة ولا المدينة حديث رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح وبه نختم الدرس قال صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه ابعد عنه اوعى تقول بقى لا ده انا جدع ومؤمن والحمد لله وخاتم القران والحافظ الصحيحين وتخش عليه لا قال صلى الله عليه وسلم فوالله ان الرجل لا ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فيتبعه مما يبعث او مما يبعث به من الشهوات او لما يبعث به من الشبهات واحد رايح للدجال الدجال فين اروح ايه المشكله واقف واقف واكلمه واناقشه وجادله واخد بالك ويروح هناك يظن ان هو نفسه يحمل ايمان يعصمه من فتنه الدجال اول ما يوصل هناك يفتن ويتبع الدجال ولا حول ولا قوه الا بالله فاذا يا اخوانا دي كانت يعني نبذه يسيره عن الدجال وعن فتنه الدجال وهنا نصل الى ال يعني القصه التي تليها الا وهي انه بعد نزول سيدنا عيسى وقتله للدجال فجاه يسمع أو يأتيه الأمر من الله عز وجل أن يحرز عباده في جبل الطور لماذا؟ لأنه قد ظهر يأجوج ومأجوج وهو عنوان الدرس في الأسبوع المقبل إن شاء الله جل وعلا إني داع فأمن من قلبك اللهم يا رحمن يا رحيم يا بديع السماوات والأرض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المن والإنعام يا ذا المن والإنعام يا ربنا اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تصلي على نبينا محمد في الأولين وأن تصلي عليه في الآخرين وأن تصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا وأحسن خلاصنا وفك أسرنا وأحسن خاتمتنا وعاقبتنا اللهم أحسن خاتمتنا اللهم أحسن خاتمتنا يمن كتابنا يسر حسابنا يسر على الصراط مرورنا بيض وجوهنا بيض وجوهنا بيض وجوهنا اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا يا ربنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا اجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا انصرنا على من عادانا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار ألف بين قلوبنا ألف بين قلوبنا نجح طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين فك هم المهمومين وكرب المكروبين وسجن المسجونين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم ارحمنا يا ربنا في الدنيا والآخرة اللهم ارحمنا يا ربنا في الدنيا والآخرة اللهم أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين انصر إخواننا في الشيشان وفي فلسطين وفي أذربيجان وفي العراق وفي أفغانستان اللهم إنهم جوعى فاطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم عراة فاكسهم اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم اللهم داو مرضاهم اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على اليهود واجعل حجارتهم نارا على اليهود واجعل حجارتهم نارا على اليهود خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر خذ اليهود أخذ عزيز مقتدر أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة والآفات المهلكة جمد الدماء في عروق اليهود جمد الدماء في عروق اليهود أخرجهم في الطرقات كالمجانين يتم أطفالهم كما يتم أطفالنا رمل نساءهم كما رملوا نساءنا رحماك رحماك بالموحدين رحماك رحماك بالموحدين رحماك رحماك بأبناء الموحدين رحماك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت رحماك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت آمنا يا ربنا بأن الأرض أرضك وأن السماء سماؤك وأن القدر قدرك وأن القضاء قضاءك وأن اليهود لا يعجزونك فخذهم أخذ عزيز مقتدر لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه لا إله لنا غيرك فندعوه ولا رب لنا سواك فنرجوه عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك عبيدك سوانا كثير كثير وليس لنا رب سواك يا ربنا ارحمنا جميعا إذا دخل علينا ملك الموت يا رب ارحمنا إذا ما انقطع منا الصوت ارحمنا يا ربنا إذا ولنا تحت التراب وانصرف عنا الأهل والأحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا أن نعوذ بعظمتك أن نعذب غمسة واحدة في النار نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من غمسة في النار نعوذ بك من عذاب في النار نعوذ بك من طعام النار ومن شراب النار ومن غسلين النار ومن زقوم النار ومن وديان النار نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك نعوذ بك منك يا ربنا لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا رب هذا ضعفنا ظاهر بين يديك وفقرنا واضح بين يديك يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم وهؤلاء الأخوات جئنا تائبات فلا تردهن لا تردهم جميعا يا ربنا اقبلنا جميعا يا الله اقبلنا جميعا يا الله يا ربنا اعتق رقابنا من نار جهنم اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار أكرمنا جميعا بشربة هنيئة مليئة من حوض النبي محمد لا نظمأ بعدها أبدا واكرمنا يا ربنا بصحبة النبي في الجنة ونجنا يا ربنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب إن أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين وأتم علينا النعمة برضوانك وبالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
مع تحيات الشركة العربية للإنتاج الإعلامي عمار وإلى لقاء قريب في إصدار آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته